باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين كل سنة وانتم طيبين في مناسبة عيد الشهداء وعيد النيروز اللي احتفلنا بيه من يوم السبت اللي فات بداية السنة القبطية الجديدة 1732 وعيد النيروز أو عيد الشهداء لأنه خد التقويم ده من أكبر طاغية في التاريخ دقلديانوس الطاغية الإمبراطور الروماني في وقت تجليسه عندما صار إمبراطورا فأخذت السنة الذي بدأ فيها عصر الاضطهاد في زمنه واعتبرت هي بداية التقويم القبطي سنة 284 ميلادية وعيد النيروز لأنه أول أعياد السنة الكنيسة بتحتفل بيه لمدة 17 يوم وبتعتبر أيام فرح بنصلي فيها بالطقس الفريحي وبتختتم بعيد الصليب كأن الفترة دي محصورة ما بين عيدين عيد الشهداء وعيد الصليب وأيضا عيد الصليب لما يجي بنعمة المسيح نحتفل به لمدة ثلاثة أيام فكأننا في فترة فرح من يوم واحد توت لغاية يوم 19 توت والنهاردة عملنا تدشين في المسبح والتدشين بمثابة شهادة ميلاد للكنيسة تعرفين الطفل ممكن يتولد وبعد كذا يوم ممكن نسجله وياخد الاسم ونعمده في الوقت المناسب وتدشين الكنيسة هو الخطوة الأخيرة فيها يعني ممكن الكنيسة تبقى أرض ونبتدي نبنيها وتبتدي تكبر شوية بشوية وتستكمل كل شيء لغاية نهايتها آخر خطوة هي تدشين الكنيسة والتدشين زي ما بقول لكم بمثابة شهادة ميلاد والتدشين طبعا بيتم مرة واحدة في تاريخ الكنيسة تبقى فرصة حلوة ان احنا نحضر تدشين الكنيسة ونسمي المذبح والمذبح هنا على اسم القديس الشهيد العظيم مار مينا والقديس البابا كيرلس وده يديلك صورة من صور القداسة الجميلة الشهيد العظيم ماري مينا العجيبي من القرن الرابع الميلادي والقديس البابا كيرلس من القرن العشرين والاتنين فرق ما بينهم 17 قرن من الزمان والاثنين أصدقاء في السماء والاثنين نطلب شفاعتهم وصلواتهم من أجلنا وده بيبين لك إن في السماء ما فيهاش زمن ما فيهاش ماضي وحاضر ومستقبل زمن مفتوح على طول يمكن احنا على الارض لما بيبقى في اتنين اصحاب دايما يكونوا قريبين في السن ويا بعض يعني هو مثلا 15 16 وصاحبه 15 16 اه مقبولة لكن نلاقي اتنين اصحاب واحد في السماء من القرن الأربعة الرابع واحد في السماء في الارض من القرن العشرين والاتنين اصحاب بهذه الصورة ده يديك تعليم وتعبير على قد ايه السماء ممكن تبقى قريبة على الارض وقد ايه الارض ترتفع إلى مستوى السماء إيه السبب في كده إيه الخطوة المهمة هي القداسة التي تربط بين السماء والأرض القداسة التي ربطت بين القديس ماريمينا وبين القديس البابا كرولوس ويجي السؤال دلوقتي يا ترى لك أصدقاء في السماء تقولي على الأرض ده انا اعرف فلان وعلان وسين وصاد وعين وغين وكل الحروف الابجديه مش كده وليا اصحاب في كل حته يقول لك فلان ده له اصحاب في كل حته ويعرف اللي هنا واللي هناك واصحابه بالكوم طب السؤال يا ترى لك اصحاب في السماء يا, يا ترى لك اصحاب في ارتباط حي بينك وبينهم في السماء ده سؤال مهم جدا وسؤال خطير لكل واحد لأن حياتك إذا كانت أرضية فأصحابك أرضيين أو لأن أصحابك أرضيين تصير حياتك أرضية أما إذا كان لك أصحاب سمائيين فتكون حياتك سمائية والسؤال إن يا ترى لك أصحاب سمائيين والصاحب السماوي أو القديس السماوي الارتباط القوي بيه ما هيش الحكاية اسم ده يقول لك فلان تعرفه يقول لك اه اعرفه يقول لك في عشرة بينك وبينه يقول يا ده احنا بنعرف بعض من عشرين سنة واتقابلنا وقعدنا ومشينا وسافرنا وكلنا وشربنا ويا بعض في عشره ولذلك يا إخوتي الأحباء ما أجمل هذه الكلمة بينك وبين السماء عشرة في عشرة بينك وبين السماء ولا الأرض هي اللي واخداك ولا الأرض هي اللي شغلة دماغك وبس والسماء دي مش موجودة في عشرة سماوية في واحد على الأرض يكتفي بمعرفته الأرضية وبأصحابه الأرضيين ويعتبر أن هذا هو شبعه ويقول لك فلان ده في تعبير كده مصري يقول لك فلان ده مشهلاتي مشهلاتي يعني يعرف كل الناس ويقوم يعرف يخلص كل حاجة ويخلص الورق ويروح هنا ويجي هنا طب والسما وعلاقاتك السماوية وقديس السما اللي انت مدعو مدعو إليها أخبارها إيه يا ترى السماء موجودة يا ترى السماء موجودة في قلبك يا ترى السماء موجودة في بيتك يا ترى السماء موجودة في حياتك انت بتصلي كل يوم وبتقول كما في السماء ها كذلك على الارض يعني انا عايز السماء دي ما تغيبش عن عينيا ابدا وتكون حاضرة قدامي خالص والانسان اللي يعيش وفي اقتراب شديد بينه وبين السماء تصير حياته حياة مقدسة حياة مقدسة بالحقيقة أنا عايز أقول لك النهاردة كيف نقدس حياتنا إزاي حياتنا تكون مقدسة وإحنا على الأرض لغاية ما ربنا يسمح ونروح السماء إحنا النهاردة دشنا المذبح المذبح هنا والكنيسة كبيرة كده المذبح ده يمثل القلب قلبك وقلبك يعني وقلبك هو مسبح كيانك ومسبح حياتك ولذلك هذا القلب مدشن مقدس تصير حياتك كلها مقدسة خد بالك عينينا مكشوفة لبعضنا يعني انا اشوفك كده او انت تشوفني اقول لك انت النهاردة فرحان انت النهاردة زعلان انت مبسوط انت انت من عينيك العينين باين وبرضه تشوف واحد تقول له فلان ده باين عليه تعبان شوية كده وشه اصفر شوية من عينيه إلا القلب القلب لا يراه إلا الله محدش فينا يعرف قلب التاني فيه إيه هو بتاع ربنا بس ودي قضية خطيرة للغاية ولذلك قال الكتاب يا ابني أعطني قلبك يعني قلبك اللي مش باين ده أنا شايفه أنا عارفه يا ترى قلبك فيه إيه يا ترى ايه المشاعر اللي في قلبك يا ترى في خطايا مستخبية يا ترى في ضعفات يا ترى في فضائل يا ترى في محبة يا ترى في خبز يا ترى في إدانة يا ترى في وداعة قلبك في ايه وهذا الأمر يا إخوتي في غاية غاية الأهمية فهذا القلب هو الذي سنصحبه معنا أمام الله وهنقف أمام الله ويقدم كل إنسان ما في قلبه شوف بقى افتح قلبك قدام المسيح وشوف هيبقى فيه ايه ده يمكن واحد يتكسف يفتح قلبه باللي فيه ده ممكن واحد يخجل حتى أن الخا هذا الخجل يقول عليه الكتاب للجبال اسقطي علينا غطينا من وجه الجالس على العرش واحد يفتح قلبه أمام الله وهو مليء بالفرح تخيل كده اللحظة التي تقابل فيها القديس البابا كيرلس مع الشهيد العظيم مريمينا في السماء تخيل كده اللحظة الجميلة دي وتخيل كده لما يقفوا الاتنين ويفتحوا قلبهم أمام الله هيكون قلب مليان ايه وفيه ايه ونور ايه وخير ايه انتبه كيف تدشن قلبك كيف تقدس حياتك تدشين القلب وتقديس الحياة أمر في متناول أيدينا كلنا واحد من خلال صلواتك صلواتك الكثيرة والمتواترة تجعل قلبك مدشن شوف النهاردة لما جينا ندشن المسبح صلينا قد ايه وقلنا طلبات قد ايه وكررنا زي ما قلت لكم الصبح عبارة يا رب ارحم كيريا ليسون وهي طلبة التوبة وبعدين نقول له امين امين كلمة امين يعني يا رب اتعهد امامك ان انا اعيش بالامانة وبعدين في الاخر اقول له قللوا يا وقللوا يدي تعبير الفرح تعبير السعادة اللي احنا كلنا بندور عليها لو جيت أسألك بتشتغل ليه وبتجتهد ليه وبتربي ولادك ليه تقول عشان نعيش سعداء وسبت بلدي وجيت بلد تانية وسافر بلد تالتة ليه عشان عايز أعيش سعيد ولكن ليست سعادة أرضية فقط صلواتك الدائمة والمتواترة والمستمرة وقلبك اللي مرفوع وفاكر السماء باستمرار شوف بقى الحاجة الجميلة عندنا مثلا صلاة تبقى كلمة واحدة يا رب ارحم وصلاة جملة واحدة يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي وصلاة زي البراجراف كده فقرة زي مثلا صلوات المزامير زي مثلا المزمور الحلو اللي بتحبوه كلكم مزمور الراعي الرب يرعاني ها في مراعي خضر كلكم حافظينه واخره في وبي ومسكني في بيت الرب الى مدى الايام يعني ما احلى ان الواحد يجتمع ويا اخواته في بيت الرب صح بصلي لوحدي وبقعد في اوضتي او في بيتي وبصلي ليا صلواتي الفردية لكن كمان مسكني في بيت الرب ده مسكني في بيت الرب على الأرض ومسكني في بيت الرب في السماء في وسط اخواتي في وسط قديسين وأبرار صلواتك ثم الصلوات التقصية اللي موجودة في الكنيسة صلوات بقى القداسات والعشيات والمناسبات والأسرار كل دي تساهم في تقديس حياتك بس المهم لما تقف تصلي تصلي بكليتك يعني ايه بكليتك يعني مش تبقى قاعد بجسدك هنا وفكرك مشغول في حتة تانية تصلي بكليتك يعني تبقى انت كلك نفسا وروحا وجسدا عايش عايش في حياة الصلاة مش لسانك هو اللي بينطق وبقيت حياتك في حتة تانية هو دي الصلاة أن الإنسان يتواجد أمام الله بكله فكره وروحه وجسده ونفسه دي نمرة واحد تقدس حياتك نمرة اتنين انجيلك وقراءاتك الكتابية المستمرة انجيلك المفتوح يا ترى الكتاب المقدس بتاكله يقول لنا في الكتاب وجدت كلامك كالشهد فكلته وارجوكم تاخدوا بالكم من كلمة اكل دي اكثر فعل بتعملوه يوميا فعل الاكل زي فعل الكلام فعل الكلام حوله الى صلاة وفعل الاكل حوله الى انجيلك والتهم انجيلك عيش جوه انجيلك ادخل الى الاعماق فسيكشف لك الله الكثير والكثير خد مواعيد الله الكثيرة اللي في الكتاب هو الكتاب ده مكتوب ليه مش مكتوب علشان تعيشه مش عشان تتعلمه هو انت لما هتروح السماء هتعرف السماء ازاي اذا كنت اهملت انجيلك على الارض في قصة كده مشهورة البيت الشيك الجميل اللي جايبين فيه ترابيزة مخصوص عشان يحطوا عليها الانجيل وبعدين ماما بقى كل يوم تقوم تنظف البيت عارفين في مصر عندنا في تراب كتير فتقوم تنظف البيت وتيجي على الانجيل الشيك اللي محطوط على ترابيزة شيك خالص وتمسك كده البتاع اللي بينظفوا بيها دي وبتشيل التراب الانجيل كبير كتاب كبير كده فجاء ابنها الصغير يقول لها ماما هو الكتاب ده بتاع مين فماما كده كشرت وقالت له ايه ايوه ده بتاع ربنا قال لها طب ما نرجعه لربنا فماما كشرت اكتر وقالت له ليه يا ابني بتقول كده قال لها اصل انا بشوفك كل يوم تقومي تشيلي بس التراب اللي عليه مفيش ولا يوم فتحت الكتاب تقري لي فيه اه في ناس بتعمل كده في واحد يقول لك الكتاب عندي على الموبايل الكتاب موجود عندي على الكمبيوتر او على ال iPad طب حلو خالص يقول لك عارف ال iPad اللي وهي ده عليه خمسين الف كتاب طب برافو خالص حاجة جميلة خالص تعرف عندي الانجيل بثلاث اربع لغات ويمكن اكتر وهو ده المهم المهم الانجيل في قلبك المهم الانجيل في عقلك المهم الانجيل في لسانك اللي بتتكلم بيه بتعيش الانجيل تجتمع في البيت انت وانتي واولادكم وبناتكم وتقعدوا تقروا الانجيل لاولادكم يوميا ويطلع ابنك وبنتك شايف وعارف وفاهم ان بابا وماما كانوا يقعدوا يقروا الانجيل قدامنا وتغرس فيهم عادة حلوة وتعيش وياهم وتشرح لهم وتحول لهم الانجيل وهم صغيرين لحكايات تشدهم بتعمل كده ولا الحكاية يعني الدنيا لهياك والعمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة انتبه واحنا بنصلي دلوقتي كانها كلها قراءات من الانجيل دي تاني حاجة تدشن قلبك وحياتك نمرة ثلاثة تدشن قلبك وحياتك ممارستك للأسرار المقدسة أكتر سرين بنمارسهم سر الاعتراف وسر التناول اعترافك الحقيقي يا ترى وانت بتمارس سر الاعتراف ده اسمه سر التوبة والاعتراف يعني أتوب أولا ثم أذهب لأقرر هذه التوبة أمام أبي الكاهن أب اعترافي أقرر هذه التوبة ويكون شاهدا عليها أمام الله فيعطيني حلا هي دي التوبة عمر ما كان الاعتراف في حكايات ولا روايات ولا مجرد قعدة كده ولا قعدة نفسية مش كده خالص بتعمل كده طب ولما بتيجي تحضر القداس بتبقى مستعد من الليلة اللي قبلها مستعد نفسا وجسدا وروحا وعقلا وفكرا جاهز الأسرار تمارس هذه الأسرار المقدسة التي هي قنوات النعمة تمارسها بوعي بوعي جواك وانت صاحي الأسرار دي مش تعويذ واخدين بالكم ولا هي واحد كده عنده عادات كده يجي يوم الحد يتناول وياخد بعضه ويروح لا الأسرار دي قناة للنعمة الله يعطيك النعمة وعندما تجمع هذه النعم في داخلك تصير حياتك مقدسة قلت لك صلوات تدشن بيها قلبك قلت لك قراءات تدشن بيها قلبك أسرار تدشن بيها قلبك كمان من الحاجات اللي تدشن بيها قلبك خدمتك خدمتك كيف تخدم والخدمة الحلوة هي الخدمة التي بلا صوت في واحد كده يزعق وواحد يتخانق وواحد عايز يمشي رأيه وعايز يبان ان هو اللي في الصورة وعايز يعني يظهر على المجموع كله وفي واحد تلاقيه بالحقيقة انسان خادم في هدوء في هدوء في صمت على رأي الكتاب لما بيقول نحن رائحة المسيح الزكية الريحة لها صوت لكن الواحد يحس بالريحة ازاي الشم يقول الله رائحة, رائحة عطرة حلوة رائحة المسيح السيرة الحسنة عشان كده الخدمة الهادئة الجميلة والكنيسة من حلاوتها منظمة قوي يعني مثلا كنيستكم هنا في السويد بقت إبرشية فيها نيافة أنبا بكير هو الأب الأسقف وبعدين في أباء كهنة أحباء بيخدموا وياه وفي أباء رهبان أحباء بيخدموا وياه وخدام وخادمات ويبقى كده كأنه فريق متناغم بيخدم وبيفكر ولو جينا نسأل هو انتوا بتخدموا عايزين ايه أنا مش عايزين حاجة غير مجد ربنا هو مجد ربنا ونعيش من أجل مجد ربنا ومن أجل خلاص كل إنسان ويجتهدوا كلهم بمساعدة كل الشعب كل الخدام كل الخادمات كل الشعب وكل الخادمات والخدام ويجتهدوا معاً من أجل تمجيد اسم ربنا واحد بيدي من وقته واحد بيدي من فكره واحد بيدي من ماله واحد, واحد بيدي من مجهوده ويبقى كل ده يقدم من أجل اسم الله النهاردة لما دشنا الكنيسة ودي تعتبر كنيسة المطرانية وبنتذكر إخوتنا في الكنيسة السريانية اللي موجودين وبيخدموا بنتذكر قداسة البطريرك ماري إبرام الثاني بنتذكر محبتهم باستمرار وبنتذكر خدمة الآباء المطرنة والأسقفة والكهنة والختام وبنتذكر حياة الشركة الجميلة اللي بتجمع الجميع في واحد شيء حلو خالص ان احنا كلنا نتسابق في تقديس حياتنا شيء حلو خالص ان يبقى فيه كده مسابقة في القداسة ونجتهد كلنا كل بيت كل أب كل أم كل ابن كل ابنة كل شاب كل شابة كل خادم كل خادمة كل أب كاهن كل شماس بنجتهد كلنا في حياة القداسة كلنا ويبقى نسمع عن الخدمة في هذه البلاد الجميلة سواء في السويد أو الدنمارك أو النرويج أو في فنلندا البلاد اللي بتضمها الإبرشية مع الأبنائنا الأحباء الموجودين فيها نسمع أن الجميع يخدم والجميع يفرح والجميع يعيش في, في القداسة دايما كده يبقى ناس عايشة في القداسة وفرحانة بربنا وزي ما قلت لك في أول كلامي أسألك لك أصحاب في السماء لك ناس معارف في السماء لك علاقة قوية بقديس السماء عارفهم كويس إن كنت بتعيش في حياتك اليومية ممكن تستعين بأمنا العذراء مريم أو تستعين بالقديس العظيم الأنبا أنطونيوس أو بالشهيد العظيم ماري جرجس أو ماريمينا أو القديسة الشهيدة دميانة أو القديسة مارينا وانا بقول قديسين كتير مش بحصرهم طبعا لكن لك علاقة قوية بيهم يعني مثلا لما نيجي نسمي ولادنا بنسميهم على اسماء قديسين حلوين ليه عشان نفتكر السم انده ابني او بنتي ابقى باستمرار فاكر قديس السم بنسمي كنايسنا على كده وبنعيش ليالي صلاة وتماجيد على أسماء القديسين المهم يا إخوتي أن تكون حياتكم في القداسة أن تكون حياتكم في السماء ربنا يبارك ويحافظ عليكم ويفرحكم بخدمتكم وبالتعب والمجهود اللي بيبذلوه الآباء أنباء بكير والآباء الكهنة والرهبان وياه في خدمتهم وفي تعبهم وفي مجهودهم الكبير اللي اتبذل وكل حاجة بتبتدي بذرة صغيرة وتكبر مع الأيام كان عندكم كنيسة بقوا اتنين بقوا تلاتة وبقوا أكتر وكان في بلد يبقوا اتنين وتلاتة وبقى عندكم مطرانية وبقى عندكم أب أسقف وكل هذه نعم من الله يعطيها لخدمته ولكنيسته اللي بيحبها ربنا يحافظ عليكم دايما وتكون حياتكم دائما مقدسة أمام الله لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين